السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، يعني المفروض إن شاء الله إن ده أول مجلس من من مجالس سورة يوسف مع أخونا باشمهندس شريف علي ربنا يسدده يا رب ويفتح بين يديه ويتقبل منه و- و- ويجعل هذه المجالس مجالس مباركة علينا جميعا آه، ويجعلها نافعة آه، لكن إن كان من كلمة بين يدي آه، ال- السلسلة فأنا يعني أختار أختار أن أنا أذكر نفسي طبعا ابتداء وأذكركم بشيء آه، يعني أراه في بداية الموسم الجامعي من أهم الأشياء اللي يذكر بها آه، من خلال سورة يوسف أختار من من سورة يوسف آه، آه، قول الله عز وجل قول الله عز وجل آه، ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا إلى آخر الآية لما قص عليه صاحبا السجن رؤييهما آه، فقال لهما يوسف صلى الله عليه وسلم آه، قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر ثم قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آه، ثم قال بقى يا صاحبي السجن أما أحدكما فأسقي ربه خمرا إلى آخر الآيات آه، سيدنا يوسف يا- يا يا شباب لم يمنعه أزمة السجن من انه آه، آه، يترك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لم تضطر ازمه السجن وتلجئه ازمه السجن الى ان هو يترك ال- الوظيفه العظمى اللي هو جعلها شعار لحياته اصلا وظيفه الدعوه الى الله ده انا عاوز اذكر بيه الشباب في بدايه الموسم الجامعي في ايه في ان احنا شباب اكترنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هي الوجوه هي نفسها اللي بشوفها في كل مره تقريبا باجي آه، فما شاء الله ربنا من علينا ان احنا بنسمع وان احنا بنحضر دروس وان احنا لو ما حضرناش دروس ويعني ايه آه، منعنا من ذلك لاي ظرف من الظروف بنسمع على النت وده متوفر بنسمع كتير اللهم لك الحمد يعني ربنا هدى قلوبنا ان احنا نسمع فمش عاوزين شعارنا يكون زي آه، شعار ال- ال- المنافقين سمعنا وعصينا وان شاء الله احنا مش كده بس في برضه شعار لل- لل- للمؤمنين احنا مش عارفين نوصل له سمعنا وقطعنا احنا واقفين في درجه بين الاثنين انتوا عارفين ايه الدرجه دي؟ سمعنا واستمتعنا احنا بقينا بنحضر تلميع للاسف الشديد كثير جدا من الشباب المنكرات على ال- في في الموسم الجامعي على مرأى ومسمع من الناس جميعا لا يكاد احد ينكرها ما- يعني كل الناس شايفين اللي بيحصل في الجامعه سواء اللي بيحصل جوه الجامعه واللي بيحصل بره في الفندقيز والكلام ده مع علمنا ان ده حرام مع علمنا ان الشباب دول فيهم خير يلجئهم ان هم يسمعوا الكلام لو حد ذكرهم بالله ان ده حرام ومع ذلك ما بنتكلمش مش عارف ليه ما بنتكلمش مش عارف ليه آه، يعني مع ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا من المعلومات اللي نقدر نتكلم بيها من علم الحلال والحرام اللي نقدر نقول للناس يا جماعه ده حلال وده حرام وفي الاخر ما بنتكلمش يعني تيجي تشوف ان الناس ما زالت بتعمل المنكرات بتاعت كل سنه ما هو انت مش مش هينفع ابدا ومش مش من العقل ولا الدين ان واحد واحد واحد يفضل يتكلم ويقول دروس ويذكر الناس بربنا ويشرح لهم آه، كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام والناس بقيت الناس بتسمع لا خالص وجعلني مباركا اينما كنت اينما كنت انا في درس انا بتكلم آه، في الجامعه انا ب- بتكلم وبذكر الناس بربنا مع اصحابي انا بتكلم وبذكر الناس بربنا مع اهلي في البيت وبذكر الناس بربنا وأهم- وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى الشاهد انا بتكلم ان احنا عاوزين نبقى نبقى آه، احرص من كده على دين ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجهه عرق ين- ينبض بالغضب اذا انتهك محرمه من محارم الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام كان في عرق في وجهه بي بي بي بي بي يعني بي بيبخ دم بي بي بيضرب الدم في وجهه عليه الصلاه والسلام لما يرى محرم بينتهك وكان لا ينتقم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمه الله عز وجل فينتقم لله منها الشاهد ان احنا المفروض نغضب لغضب ربنا ونرضى لرضا ربنا اما ان احنا نبقى عارفين ان الناس بتغضب ربنا الناس هتغضب ربنا وعازمين على ده واحنا واقفين وزعلانين وساكتين لا ما كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كان هذا هدي المؤمنين قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن إيه؟ على إيه؟ قدمهم على الإيمان بالله ليه؟ لأن ما فيش سبيل للإيمان إلا بإيه؟ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فبعد كل ده يجي إنسان يقول أنا خايف أنا مضطرب أنا محرج يكسفني ده كله كلام يا اخوانا والله ما عاهدنا ربنا على ذلك قال جرير بن عبد الله عليه رضوان الله عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم احنا عاهدنا ربنا سبحانه وتعالى وعاهدنا النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم ما في مسلم على وجه الأرض بالذات تتأكد خصوصية الإنسان إلا صاحبي قاعد معايا في السكشن ولا قاعد معايا في المحاضرة فالمفروض ان انا ابقى انشط من كده جروبات دفعتكم والاماكن اللي ممكن سواء على السوشيال او سواء في ارض الواقع اللي ممكن تنشروا من خلالها درء لمعصيه من المعاصي او دفع لطاعه من الطاعات ما تتاخروش عن ده مثقال ذره قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى حديث ابو هريره في البخاري ومسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من فعله لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله قال النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم ان الكون كله يقف مهابة وإجلالا لإنسان واقف يذكر نسبة ربنا الكون كله من أول النملة والحوت لغاية الملائكة والله جل جلاله كلهم يثنون ويمجدون ويعظمون في إنسان بيذكر نسبة ربنا وبيعلمهم حاجة تنفعهم سواء في أمور دينهم أو دنياهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحره وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير ليصلون على معلم الناس الخير فعاوزين نبقى أنشط من كده يعني عاوزين نبقى أحرص على تعليم الناس الخير ودفعهم للهدى والنفع من كده بكتير احنا يعني يعني مش عاوزين نكون سميعة عاوزين نكون مباركين اينما كنا في سكشن في محاضرة في وسط اهلنا يعني نستخدم الدعوة الى الله عز وجل وظيفة الانبياء والمرسلين والعدد ان شاء الله هيجي طويلا جدا في السورة وده لعلها من العبر الأساسية في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ربنا يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن ويجعلنا مباركين حيثما كنا آمين آمين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية سخينة من دكتور أحمد العربي على طول دخل دخل في الدعوة على طول جزاك الله خيرا يا ربنا يستعملك يا رب اللهم امين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق أماكن مواضع في المدينة يعني فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق أماكن في المدينة فيأتي بناقتين كوماوين الناقة الكوماء اللي لها إيه سنام عظيم كده يعني ناقة كده إيه كانت غالية يعني فخمة حاجة زي زي العربيات عربية مثلا مرسيدس S مثلا عندنا دلوقتي عند العرب يعني الناقة الكوماء دي اللي هي السنام بتاعها عالي كانت حاجة إيه ركوبة محترمة يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان مكان في المدينة مش بعيد أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم يعني مش هيسرقها يعني ولا هيقطع الرحم علشان يجيبها مين يحب يروح مثلا ايه ايه حته قريبه من الزقازيق مثلا ابو حماد قريبه بعيده إيه؟ لا مش مش هيلاقي ناقه قوماء هناك إيه منين القمح منين القمح يروح مثلا ايه بلاش مية، يروح مثلا 100 غمر يا عم خلاص يا عم. إيه، فياتي بناقتين انا حاسس ان في صوت في- عند ال- النساء إيه، فياتي بناقتين كوما مين يحب يروح مثلا من من القوميه لمكان مثلا قريب في الزقازيق فايه يجيب عربيتين ويرجع في غير اثم او قطع رحم من غير ما يسرق العربيات ولا يقطع رحم فقالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك يعني اكيد احنا نفسنا ناخد عربيه ببلاش يعني ومن غير سرقه يعني فقال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيقرا او فيعلم ايتين من كتاب الله خير له آه، من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل يعني اللي يروح مسجد يتعلم آية أحسن من عربية وآيتين أحسن من عربيتين وثلاثة أحسن من ثلاثة وأربعة أحسن من أربعة ومن أعدادهن من الإبل فالإنسان ي- يعني آه، سبحان الله معنى آه، عالي إن أنت تيجي تنزل من بيتك علشان تحضر درس وده بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وإن أنت تيجي درس تفسير لا لا ففضل عظيم والله يا جماعة والله ربنا يا رب يجعلنا من أهل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام بشر الصحابة الناس اللي بتجلس في مجلس العلم و- وبشر ال- الناس دي إن ربنا سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا فقال آه الله ما أجلسكم إلا هذا قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة اللهم لك الحمد إن أنت آه، في وسط الزمن اللي احنا فيه وانتشار الفتن الواحد بيفرح لما بيجي ويلاقي ال- الشباب عندهم حرص على حضور الدروس والبنات عندها حرص آه، على على حضور الدروس في حاجة والله العظيم يعني إنسان بيفرح و- وتعب الطريق وأي تعب الواحد بيلاقيه لما بيجي بس يشوف ال- الناس اللي هنا بيبقى في قمة السعادة والفرح إن في وسط الزمن ده ربنا من علينا إن إحنا نجتمع على الطاعة وده فضل الله ومنته وكرمه سبحانه وتعالى. اعمل موبايلك صلي أنت بقى يا عم الشيخ. طيب صلوا على النبي. إن شاء الله يعني إحنا قررنا إن إحنا كنا ماشيين في سلسلة أسماء الله الحسنى وشرحنا 10 أسماء. 10 أسماء بفضل الله. اتكلمنا عن اسم الله ال- ال- الستير واسم الله الحليم واسم الله المجيب والشكور والودود والتواب والغفور وعن اسم الله الهادي واسم الله الرزاق واسم الله اللطيف آه، مش فاكر كده- مش عارف كده دول كام بس يعني احنا شرحنا 10 اسماء يعني في ال- في الفتره اللي فاتت ويعني انا كان نفسي من فتره ان انا يبقى نكمل آه، كان لينا وقفات مع صور صور قصيره اتكلمنا عن سورة النازعات وصور كتير عملنا لها وقفات سورة المزمل سورة العصر آه، كان نفسي ان احنا نكمل آه، ارتباط بالقرآن لان احنا من البداية بدأنا في قصص القرآن وكان نفسي ان احنا نكمل في ارتباطنا بكلام ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت كان صعب عليا جدا ان احنا نفارق ايه اسماء الله الحسنى ف يعني سبحان الله ربنا يعني فتح عليا بمعنى ان احنا نحاول ان احنا ناخد قصة من قصص القرآن صورة كاملة نتدارسها كان ال ال الاقتراحات اما صورة يوسف او هود او الكهف وفي نفس الوقت مش هنبعد عن اسماء الله الحسنى كل سورة في ختام الايات بيبقى فيه اسماء لله سبحانه وتعالى صفات خاصة في السورة دي وفي افعال وسنن في السورة زي ما هناخد باذن الله في سورة يوسف عليه السلام فكان هيبقى هدفنا من ال- من التفسير ده مش تفسير تحليلي للآيات هدفنا إن إحنا مركزين على الفوائد والدروس التربوية من الآيات آه، مش تفسير تحليلي لأن أنا مش هعرف أعمل ده يعني أنا يعني عشان إيه آه، التفسير تحليل الكلمات والجانب آه، اللغة والكلام ده مش هقدر أعمل ده فهنحاول إن إحنا على القدر اللي إحنا نستطيع نعمله بإذن الله وبفضل ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا ناخد وقفات مع الآيات معاني تربوية وناخد معاني الآيات نفهمها وفي نفس الوقت نركز على إيه، أسماء ربنا سبحانه وتعالى معاملة ربنا أفعال ربنا سبحانه وتعالى في السورة إيه، وده أوقع لفهم الأسماء والأفعال ليه؟ لأن هي مرتبطة جدا يعني هتلاقي في السورة مثلا إيه، وكذلك يجتبيك ربك إيه، إن ربك عليم حكيم إن ربي لطيف لما يشاء إيه، إيه، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث هتلاقي في أفعال أفعال إيه إيه إيه وهو أرحم الراحمين هتلاقي في أفعال وفي أسماء وفي صفات لله سبحانه وتعالى في خلال السورة لو ركزنا عليها بإذن الله بإذن الله نخرج من السورة نفهم السورة ونرتبط بالقصة ونستخرج منها الآيات والعبر وفي نفس الوقت ما بعدناش عن الأسماء والصفات متفقين؟ اه باذن الله ال- ال- التسجيلات اه يعني اللي شجعنا ان احنا نبدا في سوره يوسف آه، يعني كانت آه، فكره الدكتور احمد ربنا يجازيه خير ان هو شجعنا على الدوره بتاعه سوره النور وما اعرفش خلصناها ازاي معرفش الحمد لله خلصت يعني بفضل الله وانصحكم تسمعوا الدروس بتاعتها آه، طيب آه، نبدا آه، صلوا على النبي ليه اخترنا آه، سورة يوسف آه، يعني آه، ليه ليه السورة دي بالذات اللي قررنا نبدأ بيها بداية هي يعني ايه هي من أحب الصور لقلبي ومن أوائل آه، علاقتي ب- ب- بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسماع القرآن كانت ال- السورة العظيمة دي و- وكل الناس بتحب سيدنا يوسف كل الناس بتحب القصة دي والناس بتحب القصة عامة يعني الناس بتمل من ال من ال من المعلومات او من الكلام الثقيل فبتحب ايه يبقى في نوع من ال- القصة فيها إثارة وفيها تشويق فتلاقي الناس اللي ما بيحبش القراءة بيقرأ ايه روايات ماشي و- وهنتكلم عن المعنى ده هنتكلم يعني في من أسباب النزول إن صح يعني الحديث إن الصحابة جم للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله آه، هل قصصت علينا هل قصصت علينا فأنزل الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين آه، وقيل إن الس- السورة نزلت جملة واحدة زي سورة إيه؟ ها؟ الأنعام إن شاء الله ها؟ آه. آه، و- وقيل ان سوره آه، سوره يوسف عليه السلام نزلت في عام الحزن آه، نزلت في مكه فعشان نفهم السوره محتاجين نفهم الواقع اللي نزلت فيه عام الحزن ده كان بعد الشعب بعد الحصار بعد حصار ثلاث سنين قريش قررت ان هي تحاصر النبي عليه الصلاه والسلام والمسلمين في شعب ابي طالب حصار اقتصادي آه، يمنعوا التجاره مفيش اكل بيدخل مفيش زواج مفيش اي نوع من التعامل مع آه، بني آه، هاشم او بني عبد المطلب وايذاء شديد للمسلمين لدرجه ان سيدنا سعد كان بيقول كنا يعني بناكل ايه ورق الشجر من شده ال- من شده الجوع وكان سيدنا بلال ياتي بال- بالخبز يخبيه فين تحت آه، ابطه رضي الله عنه والنبي عليه الصلاه والسلام ياكل من ده فكان حصار شديد بعد الشعب آه، آه، ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام توفي وبعد على طول السيدة خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام توفي فسمي بعام إيه؟ الحزن لشدة الأحزان قيل إن السورة نزلت في هذا الوقت إيه، نزلت في وقت استضعاف نزلت في وقت حزن النبي عليه الصلاة والسلام إيه، نزلت في وقت شدة على الصحابة محتاجين حاجة إيه، إيه، تخفف عنا يعني أحيانا أنت بتبقى ماشي في الدنيا بينزل عليك مصيبة بينزل عليك بلاء لو انت بعيد عن القرآن بعيد عن الوحي بيبقى الموضوع صعب جدا على النفس بيبقى شاق جدا على النفس ملكش قدوة ملكش أسوة مفيش حاجة اه، تعتبر بيها فالموضوع بيبقى شديد فالسورة نزلت في وقت الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام في أمس الحاجة للمعاني دي اه، اه، وفيها معاني إيه، ال- ان ازاي يشوف المنحنيات في سوره في سوره يوسف ان بدايه القصه إيه، سيدنا يوسف في في في بيت يعقوب عليه السلام في بيت النبوه وبيتعلم آه، من ابيه وفي حب وفي يا بني وفي ع- عطف وحنان فجاه في غيابه الجب فجاه يباع عبد وشروه بثمن بخس فجاه تلاقي بعد ما المنحنى نزل كده يطلع تاني وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وبعدين تسمع آه، قول الله تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وبعدين ي- ي- يتعرض للفتنة والبلاء في قصر العزيز وبعدين يدخل السجن ظلم وبعدين يطلع من السجن عزيز فتلاقي الصورة إيه؟ إيه، منحنيات في الشدة وفي الرخاء ابتلاء في إيه، إيه، في إخوته ابتلاء في الجب ابتلاء في القصر ابتلاء بالتمكين لما يبقى فيه سلطة فالقصة جمعت جميع أنواع البلاءات اللي ممكن تمر بالإنسان طيب ليه ليه القصة مهمة؟ يعني ليه احنا مهم ان احنا نتعلم قصص القرآن؟ أول حاجة ان القصة مهمة في إيه، ثبات تثبيت قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إيه؟ ما نثبت به فؤادك يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تثبيت فمن باب أولى إحنا إيه؟ إحنا محتاجين ده إحنا محتاجين نثبت بالقصص دي محتاجين عبرة تاني حاجة إن قصص القرآن فيها قدوات فيها عبر فيها أسوة قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وفيها هدى ورحمة لقوم يؤمنون فالقصة فيها أسوة فيها عبرة فيها عظة فيها زيادة إيمان فيها زيادة يقين فيها الثبات في وقت الفتن عشان كده كنت هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده إن إحنا محتاجين نهتدي بالأنبياء محتاجين نهتدي بالمرسلين محتاجين نهتدي بالصالحين ليه؟ يعني تشوف مثلا إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان متأثر جدا بقصص الأنبياء متأثر جدا بقصة يوسف عليه السلام بالخصوص وإن كان الحديث مع شهرته ضعيف لما النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه السورة دي سورة يوسف وكان ليه فيها عبرة وعظة في وقت الشدة ووقت الاستضعاف لما دخل مكة بعد كام سنة يعني نزلت السورة مثلا في العام عام الحزن مثلا سنة عشرة من البعثة وبعدها بثلاث سنين النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة للمدينة ماشي وبعدين فتح مكة كان في سنة كام؟ ها السنة الثامنة ممتاز أحسنت يا السنة الثامنة السنة الثامنة الهجرية فده بعد كام سنة؟ ها 10 و3 و8 3 و8 كام؟ 11 بعد 11 سنة النبي عليه الصلاة والسلام إيه لما دخل مكة فاتحا منتصر دخل مطأطئ رأسه عليه الصلاة والسلام ولما جمع أهل مكة على جبل سأل فقال ما ترون ما ترون أني فاعل بكم يعني بعد الإيذاء وبعد التعذيب وبعد قتل حمزة وقتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أحد النبي عليه الصلاة والسلام بيسألهم بيقول لهم شايفين أن أنا ممكن أعمل فيكم إيه لما تتمكن أنا عايزكم تركزوا يا أخوانا ماشي فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم إيه ما ترون أني فاعل بكم قالوا قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء مع شهرة الحديث هو ضعيف حديث ضعيف رغم رغم شهرته لكن صح الخبر يعني فتشوف ازاي النبي عليه الصلاة والسلام مرتبط بإيه بقصة يوسف عليه السلام مرتبط ان هو في في نفس الموقف لما سيدنا يوسف لما دخل عليه اخوته فعرفهم وهم له منكرون وبعدين في نهاية القصة قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا انك لانت يوسف في الاخر قال لهم ايه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين ارتباط النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة لما النبي عليه الصلاة والسلام جاله رجل جه سيدنا عبد الله بن مسعود بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام لما النبي قسم الغنائم وجي واحد أعرابي فقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وجه الله فقال فابن مسعود جه يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال تذكر مين من الأنبياء تعرض للأذى ده قال يرحم الله أخي موسى لقي أكثر من هذا فصبر يرحم الله أخي موسى لقي أكثر من هذا فصبر إيه لما لما تشوف السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وقال إن كنت ألممت بذنب فسيبرئك الله وإن كنت بريئة إن كنت بريئة فسيبرئك الله فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله في آخر الكلام قالت إيه؟ قالت والله لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون لما سيدنا المقداد في في في غزوة بدر والنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة لا أذكر في بدر أو في أحد لما لما قال قال يا رسول الله كأنك يعني تسألنا بيقول يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة هتخرجوا ولا هنعمل إيه هنقاتل ولا إيه فقالوا فقال المقداد رضي الله عنه والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك مقاتلون فشوف ارتباط الصحابة وارتباط النبي عليه الصلاة والسلام بقصص القرآن كان سبب في الثبات ازاي لما لما انت هتبقى في موقف فتنة وتذكر قصة من القصص او قصة من او من قصص الصحابة او من قصص الانبياء او من قصص الصالحين في القرآن فتثبت بسبب ايه بسبب القصة دي فهي من اسباب الثبات إيه إيه وفيها من من فوائد القصة ان انت بتفهم سنن ربنا سبحانه وتعالى في التعامل مع الخلق احنا كل دي مقدمة لسه ما دخلناش في التفسير فمن من فوائد القصة ايه ان انت بتفهم ازاي ربنا بيعاملنا لما تشوف قصص الانبياء في سورة هود مثلا ازاي امة ينزل عليها رسول وبعدين يدعوها وتنزل آية ويعرضه وينزل عذاب وبعدين تيجي امة بعدها سنن في سنن للمعاملة قال قال تعالى قال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين دي اسمها إيه؟ سنة قاعدة قاعدة عامة قالوا لما شوف العفو إزاي الإنسان اللي يعفو إيه إيه ربنا بيرفعه ما ازداد إيه عبد بعفو إلا إيه؟ إلا عزة قالوا تالله لقد آثرك الله علينا قال قال لا تثريب عليكم ازاي عفو سيدنا يوسف يرفعه فبتشوف السنن ان ازاي اللي, اللي مصر على الذنوب والمعاصي ازاي بي بيتذل وازاي اللي بيتقي ربنا بيتعز بيبقى عزيز شوف امرأة العزيز لما شوف امرأة العزيز اسمها ايه امرأة العزيز ازاي لما فضلت تتبع الشهوة بتاعتها وتمشي ورا خطوات الشيطان ازاي بقت هي ذليلة وبتجري استبق واستبق الباب استبق الباب سيدنا يوسف بيجري بيفر منها بيفر بعفته وهي بتجري وراه عشان الشهوة يعني واحد بيطلع بيطلع لفوق بيرتقي ربنا سبحانه وتعالى وحد تاني بيعمل ايه بينزل شوف انت المشهد ده مشهد بالنسبة لك شايف سيدنا يوسف في مكانة عاملة ازاي في عزة ازاي وشايف امرأة العزيز في ذلة كذلك الطاعة والمعصية فكأن فيها إشارة ان سنة ربنا ان المتقي اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى ده ربنا بيرفعه واللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيذله فمن أسباب أو من فوائد القصة إن أنت بتفهم سنن ربنا سبحانه وتعالى في معاملة الأنبياء والصالحين والمشركين والعصاة والمفسدين في الأرض منها من فوائد القصة من ثمرات القصة إن إحنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام وإن إحنا نحب سيدنا يوسف عليه السلام ونحب الأنبياء طب إيه فايدة ده؟ يعني هتاخد إيه لما أنت تحب مثلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أه؟ المرء مع من أحب المرء مع من أحب لما قال قال ابن مسعود جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب حديث أنس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة متى قيام الساعة فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فلما قضى صلاته قال أين السائل عن قيام الساعة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال ما أعددت لها قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت قال قال أنس فما رأيت المسلمون بعد الإسلام فرحوا يعني بشيء فرحهم بهذا الحديث المرء مع من أحب فمن ثمرات تعلم القصص لما تسمع قصة سيدنا يوسف ان انت ترتبط سيدنا يوسف وتحبه ماشي فقلنا فوائد قصص القرآن فدي كانت ايه مقدمة طيب ليه سيدنا يوسف عليه السلام بالخصوص يعني اشمعنى نتكلم عن سيدنا يوسف ايه مميزات شخصية يوسف عليه السلام إيه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في حديث قيل يا رسول الله من أكرم الناس من أكرم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقالوا ليس عن هذا نسأل فقال الكريم يعني أكرم الناس يعني الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام فقال ليس عن هذا نسأل قال تسألوني عن معادن الناس قال قالوا نعم قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا الشاهد إن أكرم الناس أكرم الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو يوسف عليه السلام يعني لن تجد نبي من الأنبياء في كرم يوسف كرم أخلاق يوسف عليه السلام الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يعني نبي نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله تخيل النسب ده أصلا يعني سيدنا يوسف نبي وأبوه نبي وجده نبي وجد أبوه نبي يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي والكريم عليه الصلاة والسلام ويوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن أوتي شطر الحسن يعني نص جمال الخلق في يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن ولما النسوة قال فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فشوف من كرم سيدنا يوسف إن هو ما شالش في قلبه غل أو حقد تجاه إخواته لما لما سيدنا يعقوب قال لا تقصص رؤياك على إخوتك سيدنا يوسف ما شالش منه ومن كرمه إن لما امرأة العزيز بعد الكيد ده كله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وبعدين لما تعرضوا سيدنا يوسف جري وهي جريت وراه وشد طلاميسه وقطعته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال إيه قال هي راودتني عن نفسي شوف الكرم ما فصلش مش هي عملت وتزينت وهي أصلا كانت بتعمل وراودتني قال هي راودتني عن نفسي وكأن هو أصلا إيه ما بيبصلهاش هو بيوجه قال هي راودتني متخيل المشهد كأنه واقف بيبص في اتجاه تاني هي راودتني عن نفسي أدب لما لما كان في السجن لما كان في السجن اتسجن ظلم بسبب امرأة عزيز لما جاء الرجل قال قال, قال الملك وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما جاءه الرسول قال قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم خد بالك هو إيه؟ ما تكلمش عنها يعني ما قالوش شوف قول اسأل الملك عن امرأة العزيز ده عملت وعملت وعملت مش سيدنا يوسف اللي يقول كده مش هو اللي يتكلم عن واحدة حتى لو هي ظلمته أو أساءت ليه أو اتهمته بالسوء هو ما يتكلمش عنها ده من كرم يوسف عليه السلام من كرم يوسف إن هو يعفو عن إخوتي قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فده معنى الكرم طيب قبل ما ندخل برضو في التفسير الآيات عايزين نركز في في سمات شخصية ليوسف عليه السلام عايزين نركز عليها من خلال من خلال القصة يعني نخرج كده نشوف شخصية سيدنا يوسف ليها أربع محاور أساسية المحور الأول هو علاقة سيدنا يوسف عليه السلام بالله تبارك وتعالى المحور الثاني علاقته بالخلق الناس صح صح شوية يا محمد علاقته بإيه؟ بالخلق المحور الثالث العلم المحور الرابع الدعوة ودي المحاور الأساسية اللي محتاجة تكون في محتاجة تكون موجودة في أي مسلم يعني لازم يكون عندك الأربع محاور دول علاقتك ليك علاقة بربنا سبحانه وتعالى في علاقة مع الخلق أخلاقك مع الناس وفي علم طلب العلم وفي دعوة لما تيجي تتأمل في القصة وتشوف حال يوسف مع ربنا عليه مع حال يوسف عليه السلام مع ربنا سبحانه وتعالى أول لما تعرض للفتنة في قصر العزيز قال معاه الله إن هو فاكر ربنا سبحانه وتعالى وشوف إزاي سيدنا يوسف فاكر ربنا في كل مشهد من مشاهد الحياة كل مشهد من مشاهد القصة تلاقيه بيذكر ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ولما يجي ال- ال- الناس في السجن قال ذلكما مما علمني ربي على تأويل الرؤية و- وهو بيدعوهم قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار شوف ازاي بيت- مرتبط بربنا سبحانه وتعالى لما يخرج قال وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي إيه قد من الله عليه شوف ذكر ربنا معاه إيه ده واحد ليه علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى فبيتكلم عن ربنا في كل موضع في وقت البلاء بيتكلم عن ربنا في, في شوف في آخر القصة قال آه، آه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن ربي لطيف لما يشاء ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث واخد بالك واخد بالك هو إزاي مرتبط بربنا سبحانه وتعالى واخد بالك حال سيدنا يوسف مع ربنا عامل إزاي فده ال- ال- المركز الأول هيبقى تركيزنا مع قصة عليه علاقتك بربنا يعني أنت محتاج يكون ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى محتاج يكون ليك عبادة محتاج أن يكون ليك ورد من القرآن ورد من قيام الليل حال مع الذكر حال مع آه، آه، فهم أسماء الله وصفاته الحاجة الثانية أخلاق سيدنا يوسف إيه الأخلاق اللي ظهرت في القصة إيه الأخلاق اللي ظهرت في القصة أول خلق العفة مع امرأة العزيز قال معاذ الله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه خلق الحلم الحلم ظهر فين خلق الحلم في أي موضع يقول الآية لا الحلم يعني ان هو كان قادر ان هو يغضب ايوه احسنت جزاك الله خيرا قا- قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل رغم ان هو ممكن ومعاه الجنود ممكن يسجنهم ممكن يقتلهم قال ايه فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له ده اسمه ايه حلم فهنتعلم مع سيدنا يوسف العفه الحلم نتعلم معاه الكرم اتكلمنا عن الكرم قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين وأنا خير يعني اللي ينزل بي ضيف أنا خير المنزلين وأنا خير من خير م- من يضيف الناس نتعلم معاه الرحمة إيه إيه، أقوال المفسرين في الآية إن نراك من المحسنين إيه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين في السجن لما ح- الم- ال- المساجين حكوا له القصة قالوا إن نراك من المحسنين ليه؟ شافوا عطف وحنان ورحمة سيدنا يوسف على في المساجين كان يلاقي واحد عنده مشكلة يقعد معاه يتكلم معاه واحد مريض ي- ي- يقعد معاه ي- يعالجه واحد عنده هم وعنده ابتلاء فشافوا فيه ايه عطف ورحمة إن نراك من المحسنين إحسان الرحمة في أخلاق سيدنا يوسف عليه السلام العفو العفو يعني هتلاقي كلمة إن نراك من المحسنين دي متكررة متكررة في القصة هتيجي معانا يعني في السجن قالوها له ولما خر يعني في السجن وهو مستضعف قالوها له لما تمكن في الأرض اتقالت له نفس الكلمة فممكن واحد يبقى في وقت الاستضعاف ووقت البلاء احنا كلنا مضغوطين مع بعض ومسجونين فهيطلع أحسن ما عنده من الأخلاق لما يمكن ليه في الأرض ه- هيتغير فالأخلاق ثابتة أخلاق ثابتة وده ده يعني حاجة بإذن الله لما نيجي وقتها نتكلم عنها حاجة في غاية الجمال إن أنت تبقى أخلاقك ثابتة إن أنت وأنت معاك أخلاقك عندك أخلاق وأنت مش معاك عندك أخلاق برضه وأنت مظلوم عندك أخلاق وأنت آه، آه، آه، فوق وأنت قادر على إن أنت تاخد حقك معاك أخلاق عندك أخلاق فأخلاق ثابتة طول القصة خلق العفو قال لا تكذب عليكم اليوم يغفر الله لكم خلق الستر قلنا آه، آه، هي راودتني عن نفسي ما فصلش قال فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن شوف الأخلاق اللي معانا في القصة فقلنا جانب الجانب الأول هو الجانب الأول من شخصية سيدنا يوسف علاقة بربنا ماشي علاقة بربنا وانت بتاخد ده بتسمع ده وبنسقط يعني احنا ع- احنا دي كلها فرشة بنفرش كده ايه قبل ما ندخل في تفسير الآيات ماشي إيه إيه فقلنا دي ال- ال- الحاجة المفروض تبقى موجودة في أي مسلم إن أنت يكون ليك حال مع ربنا ليك أخلاق مع الناس وهنتعلم من أخلاق سيدنا يوسف عليه السلام تالت حاجة طلب العلم شوف حال يوسف عليه السلام مع العلم علم تأويل الرؤى تأويل الأحاديث فهم وحي ربنا سبحانه وتعالى فهم الكتب السابقة العلم بسنن الله ومعاملته إنه لا يفلح الظالمون مين اللي قال كده؟ يوسف عليه السلام هو فاهم فاهم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ال- الكلام آه، سريع شوية تقيل يعني مجمعين صح؟ طيب، صلوا على النبي فقلنا النقطة الثالثة تأمل في حال يوسف عليه السلام مع العلم مع العلم أول حاجة تأويل الرؤى تأويل الأحاديث العلم بسنن الله ومعاملته إيه، شوف قوة البيان قوة البيان نجيبها منين دي قال تعالى فلما كلمه مين اللي كلم مين الناس اللي حافظة القصة فلما كلمهم قال إنك اليوم لدينا مكين أمين مين اللي كلم مين لما يوسف تكلم مع الملك انبهر بالكلام فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين لازم لازم إيه تشتغل ثقة في النفس قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه إيه إيه البص- البصيرة قوة ال- ال- الذاكرة لما دخلوا عليه ده بعد سنين فعرفهم وهم له منكرون رغم ان هم كام عشر إخوة ال11 هو أخوه من, من, من أمه بنيامين ال- العشرة ما عرفوهوش هو إيه هو عرفه رغم ان هو كان صغير وهم كانوا كلهم إيه أكبر منه ده أسباط قال فعرفهم وهم له منكرون العلم الدنيوي قال فما حصدتم فايه فذروه في سنبله الله طب ايه اللي عرفه بان المحصول ي- ال ال القمح يفضل في ال في ال في السنبله بتاعته علشان لا يفسد ويخزنه ازاي العلم الدنيوي قال اجعلني على خزائن الارض السياسه الشرعيه ازاي ان هو خرج من ال من الازمه الازمه الاقتصاديه سنين السبع سنين عجاف خرج بخطه عمل لهم خطه هتعملوا ايه مش بس ان هو اول الرؤيه مش بس اول الرؤيه ازاي حط لهم خطه كل دي علوم كل دي علوم عند يوسف عليه السلام علم بالقوانين قوانين اللي جت منين اللي يقولها يبقى ليه هديه جامده قوي ان هو فاهم القوانين بتاعه ال- البلد اللي هو فيها قانون العقوبه سهلتها لكم خالص اهي ها ايوه احسنت قالوا قالوا لما لما لما وضع وضع السقايه في رحل اخيه ثم اذن قال تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله لو كانوا بيتحاكموا ع- في فرق بين اللي بيسرق في عرف آه، آه، الملك ان هو بيسجن ماشي فرق بين اللي بيسرق في عرف يعقوب وايه و... و... وابنائه والبلد بتاعته اللي ب... اللي بيسرق عندهم بيتاخد ايه عبد واللي بيسرق في مصر اما ان هو بيسجن او يقتل زي ما هنيجي معاها ايه في التفسير بتاعها لكن هو فاهم فخد اخوه قالوا قالوا فما جزاؤه ان كنتم آه، كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه يعني يؤخذ ايه عبد قال تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله فاهمين؟ قال تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فعلم عنده بصيرة رؤية إيه، إيه، علم دنيوي خطة وإدارة الأزمات عنده قوة بيان عنده السياسة الشرعية يعلم أسماء الله وصفاته إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم طيب رابع آه، ركن هو احنا قلنا دلوقتي ثلاثة الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله فاحنا دي الصفات احنا دلوقتي يا جماعة عايزين إيه، إيه، عايزين نستفيد من القصة دي عايزين نخرج من القصة إيه، الأربع جوانب دول مركزين عليهم فعلا بجد يعني نحاول نتغير بالصورة دي نحاول يعني أنا متحمس ليها جدا بصراحة يعني يعني بإذن الله بإذن الله ربنا يكتب لنا فيها القبول ويفتح علينا ان احنا نخلي الناس تتغير فعلا بالقرآن ده ان تكون القصة دي فيها تغيير وفيها اثر في حياتنا رابع حاجة في حياة سيدنا يوسف عليه السلام بعد آه، علاقة سيدنا يوسف مع ربنا سبحانه وتعالى علاقته مع الناس الاخلاق ثالث حاجة علاقته بالعلم رابع حاجة الدعوة الى الله الدعوة الى الله فين مش في السجن بس مع امرأة العزيز وراودته, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي على بعض أقوال المفسرين يقصد الله سبحانه وتعالى إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون كأنه بيقول لها إيه اتق الله كأنه بيقول لها اتق الله معاذ الله يعني أعوذ بالله وألجأ بالله ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وفي السجن قال يا صاحبي السجن إيه إيه أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا, إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن إزاي إن هو بيدعو إلى الله بيدعو إخوته بيدعو الإخوة فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا نتيجة الكلام ده إيه؟ قالوا بعدها إيه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين فنتيجة دعوة يوسف لإخوته دي دعوة ولا مش دعوة؟ دعوة فالدعوة في حياته في كل موقف الدعوة في حياته في كل موقف وده اللي هنتكلم عنه بإذن الله لما نصل للآيات آيات الدعوة أنا عايزكم تشدوا حيلكم معانا كده النهاردة شوية علشان إيه نحاول هنعدي على الآيات يعني لو استحملتوا شوية إحنا دلوقتي عدى 40 دقيقة لو استحملتوا شوية وشديتوا حيلكم كده مثلا عايزين نص ساعة بس يعني ساعة وعشر دقايق طيب صلوا على النبي آه نبدأ كده بسم الله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون مبدئيا كده مش عايز حد يجي المرة الجاية طرزان كده يعني كله يجي بمصاحف أو يجي معاه إيه ورقة وقلم يعني إيه أنا عارف إن البنات بيبقى في ناس معاها بتكتب يعني لكن عدد طرزانات اللي قدامي دي مش تنفع خالص ماشي علشان باذن الله هيبقى في مسابقه على الحفظ ومسابقه امتحان في الاخر وفي جوائز ماشي يعني في الاخر باذن الله احنا هناخد مثلا النهارده ست ايات فانت المفروض ان انت كل مره بتحفظ اللي احنا خدناه وفي الاخر هيبقى في امتحان على التسميع ان شاء الله وهيبقى في امتحان هديكوا حاجه تذاكروا منها ويبقى في امتحان وجوائز ان شاء الله تبقى حاجات كويسه يعني ترابيزات بلياردو وبنك طيب فعايزكم كده تركزوا طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را هي الحروف المقطعة وفي في بداية أي كتاب تفسير هتلاقي في أول آية ألف لام ميم تفسير أقوال العلماء خلاف العلماء في الحروف المقطعة ومن أشهر الأقوال منها إيه؟ إن دي حروف ربنا سبحانه وتعالى تكلم بها تكلم باللغة العربية تكلم خلق من الحروف دي قرآن يعني تكلم بقرآن سبحانه وتعالى من هذه الحروف اللي العرب بتتكلم بيها وإن هي بتقول الشعر وبتتحدى بيها اللي هي لغة العرب فكأن المعنى تحدي إن دي الحروف اللي انتوا بتتكلموا بيها اللي انتوا بتبرزوا بيها الناس ان دي المعجزة بتاعتكم ان دي اكتر حاجة انتوا مشهورين بيها دي الحروف اللي خرج منها ايه القرآن فكأنه تحدي الحروف دي اتعمل منها القرآن انتوا خرجوا آية زيها سورة زيها عشر آيات كأنه تحدي للعرب بهذه الحروف المقطعة ألف لام را والخلاف طويل فيها ممكن ترجعوا تقرأوا في كتب التفسير تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين المبين يعني واضح إما أن هو مبين واضح صريح وإما أن هو مبين يعني موضح لغيره من أبان أبان يبين فهو واضح وبيوضح قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الفرقان يعني حاجة إيه توضح فالقرآن كتاب مبين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه أنزلنا إيه القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا طيب ما هو قال سبحانه وتعالى قال تلك آيات الكتاب المبين خلاص إنا أنزلناه خلاص الهاء دي عايدة على إيه على الكتاب ليه قال قرآنا قرآن يعني بعض المفسرين أشار للمعنى ده قرآن إن هو يعني كتاب نزل ليقرأ يعني مش كتاب انت ايه بتقراه وتخلصه يعني مثلا تقول له واحد مثلا ايه, إيه كان في رمضان اللي فات واحد جنن المسجد في يوم مثلا 27 مثلا كده كنا معتكفين فبقول له ما قاعد بيتكلم وبيرغي وفي كده- في ناس كده ايه يعني هو بيجي هو ايه يعني بي socialize مع الناس يعني هو مش جاي يتعبد ولا اي حاجه هو جاي ايه يشرب كوبايه شاي بعد الصلاه يحكي مع واحد فبقول له يا ابني قوم امسك مصحف اقرا شويه قال لي لا ما انا ختمت خلاص قلت له هو خلاص انا خلصت طب ما تبدا ختمه جديده اقرا تاني انا خلصت خلاص وقاعد يقول لك اقرا سوره البقره يقول له لا ما انا قراتها خلاص خلصتها يعني مفيش حاجه اسمها كده انت بتخلص ختمه بتبدا في ختمه تانية فالقران لان هو ايه كتير كل- بتقرا كتير والكتاب نزل ليقرا وان هو هينتشر قراءه الكتاب ده في في في الامم وفي على مر العصور فهو قران قال تعالى انا انزلناه قرانا يعني انزلناه ليقرا مش عشان الناس تحطه فوق الرف ولا في العربيه البركه الكتاب ده عشان تنتفع بيه لازم تقرا لازم تفعله في حياتك اللي ما بيقراش ورد قران يوميا ده عنده مشكله كبيره جدا مش مستوعب اثر قراءه القران في حياتك هيبقى عامل ازاي اليوم اللي انت بتفوت فيه الورد بتاعك اللي متعود ان هو يقرا ورد قران إيه إيه اليوم اللي بتفوت فيه الف- ورد عدى يوم والتاني والتالت ما بتقراش اليوم ده بيبقى يعني انا ما اعرفش انا بحس ان في حاجه غلط بحس ان في حاجه غلط تحس ان انت اقبالك على الطاعه ضعيف تحس ان انت ممكن تعمل ذنب انت ما كنتش تعمله في العادي القران ليه اثر القران ليه اثر قال تعالى انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون القران نزل باللغه العربيه كان في اشاره لتعظيم اللغه دي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى اللغه دي اصطفى اللغه العربيه ودي لغه اهل الجنه لغه القران فالمفروض ان احنا نعظم اللغه دي احنا من من من, من فتره مش مش من زمان قوي يعني كانت الناس بت بت بتتكسف تكتب بالعربي او ان هو يبقى عامل تليفونه بالعربي او كاتب الاسماء على الموبايل بقى انت فلاح بيكتب كاتب يقول لك بيقول الحساب بتاعه على الفيسبوك حساب الفلاح او كاتب اسمه بالعربي مثلا ايه او بيكتب بي بي بيع- بيشيت مع الناس مثلا بالعربي هو كتب دلوقتي بقى كل الناس بتتكلم عربي عادي يعني إيه على على تويتر وعلى وعلى الفيسبوك وبقت الناس ايه بتبقى الموضوع ايه منتشر بس كان بي- ممكن يكتب هو عايز يكتب عربي بس يكتب ايه ما بيعرفش يتكلم انجليزي فيكتب فرانكو بقى اللي هو ايه الحروف إيه وصراحة ده شيء محتاج وقفة يعني على قد ما هي حاجة احنا متعودين عليها لكن حتى وانت بتلاقي واحد مثلا بيتكلم كده علشان انت بتتكلم مع واحد إيه، مثلا هو بقى علشان يثبت ان هو إيه، يعني يقوم رزعك مصطلحين كده في وسط الكلام ويعوج لسانه فانت تحس ان انت ايه قدام شخصية خطر فانت انت ازاي تتكلم معاه كده it's like مش عارف ايه فيقوم مديك كلمتين فتحس ان ايه انت بقيت بتحس لما بتسمع كلمتين مصطلحات انجليزي في وسط الموضوع آه، بتحس ان ده نوع من الايه اه لا، بينما ان بعض المصطلحات لما بتقولها بالعربي ممكن تحس بنوع ان هي ايه يعني م- يعني مش لايقه قوي في الوضع ده لو كتبتها كده هيبقى شكلها ايه هيقولوا عليا فلاح يعني صح ولا غلط إيه يا جماعه احنا المفروض نس- ن- نستمد العزه بتاعتنا من اللغه ال... ال... ازاي يا جماعه ان الناس يعني هو عشان يبعدنا عن الوحي ويبعدنا عن القران ويبعدنا عن الاسلام عن الدين عشان يغير هويه عشان يغير هويه المسلم هو مش محتاج ان هو يكرهك في القران او في السنه بصوره مباشره لان الناس بتحب الدين يعني لو انت لقيت حد طالع بيشتم في القران هتعمل ايه انت برضو متدين بطبعك يعني جواك النزعه الدينيه فهت ايه هتتضايق ممكن تبقاش فاهم حاجه بس ايه لو لقيت واحد ملحد طالع يتكلم انا عايز ارد عليه يا عم بس ايه ده وانت متضايق ليه لان هو بيطعن في الدين طعن مباشر لكن ازاي يبعدك عن ال... عن الدين يخليك في فجوه بينك وبين كلام ربنا سبحانه وتعالى بين الوحي يعمل ايه يزهدك في اللغه يخلي اللغه انا ب... انا بقول الكلام ده وانا أو... يعني انا اقول لكم انا عندي مشكله في اللغه احنا ب- يعني احنا بنتكلم بتلاقي رفعت اللي بيتنصب وكسرت اللي بيت... اللي بيترفع وعملت بتقول كلام بنقول كلام غريب وبتعدي عشان كل ال... يعني لو في واحد قاعد دلوقتي منكم مثلا متمكن شويه في اللغه هيقعد مش هيسمع لي كلمتين على بعض يعني انت ممكن طلعت خطبه جمعه بتسمع كلام بقى عجيب وناس بتطلع على المنابر انت بتسمع بقى تلاقيه رفع اللي مش يعني طبعا انا مش عارف ايه اللي فاحنا باذن الله نحاول ان احنا نتعلم اللغه يعني انا الكلام ده بقوله علشان انا ما بقاش بتكلم في حاجه يعني أنا ما بعملهاش يعني فأنا بقول دعوة لنفسي أهو إن أنا بإذن الله أوعدكم إن شاء الله من السنة الجاية يبقى في فرق في اللغة بإذن الله الواحد يتطور فيها شوية ليه؟ لأن إحنا محتاجين ده لأن أنت مش هتفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى ومش هتفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام غير لما تكون مرتبط باللغة ال- ال- الصحابة أو ال- ال- المشركين لما نزل عليهم القرآن ما كانوش محتاجين تفسير أنت دلوقتي عشان تقرأ بتعمل إيه؟ بتقرأ التفسير وتقرأ التفسير مش فاهم التفسير أنا عايز تفسير للتفسير وعايز حاجة مبسطة جدا و... يعني أنا وانا بحضر للدرس ففتحت كده في كتاب اسمه ايه لابن عاشور تفسير بس يعني مركز شويه في مساله اللغه اسمه التحرير والتنوير فتحت قعدت اقرا شويه قلت الله شيء ممتاز جدا كنت قافل الموضوع صعب فعلا اللي قاعد يقول كلام في في اللغه ومش عارف انا مش فاهم حاجه حقيقه وبقول الكلام ده واحنا احنا عندنا مشكله يعني انا ناقص اربع درجات في العربي في ثانويه عامه يعني يعني جايب 97% بس ناقص اربع درجات في العربي ف... ف... فمشكلة ان احنا كرهنا اللغة كرهنا اللغة كرهنا و... و... واحنا محتاجين يبقى لينا ارتباط باللغة لان الحاجز اللي معمول بيننا وبين القرآن وبين فهم السنة ده بسبب ان احنا عندنا ايه ضعف في اللغة ماشي فنتعاهد كده ان احنا بإذن الله نجتهد في الباب ده ماشي قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وكأن إشارة القرآن بيقول لك إيه افهم ركز لو أنا ببيع لك حاجة مثلا أنا معايا أنت اسمك إيه يحيى لو أنا عايز أبيع لك مثلا يحيى عربية بريموت كنترول لعبة بايظة وهي إيه فيها عيب في مثلا ال- ال- ال- الكاوتش بتاعها فيه إيه عوجة كده فأنت هتيجي تمشي بيها هت... مش هتعرف صح فأنا عايز أبيعها لك إزاي عايزك تشتريها وخلاص فهعمل ايه احاول ان انا ادلس عليك اخليك تتلبخ ما تاخدش بالك ما تركزش فيها مش هبقى حريص ان انت تشغل دماغك لان انت لو ركزت و- و- وشغلت دماغك هتاخد بالك ان في ايه ان في عيب ال- اي انسان بيدلس على الناس بيخدع الناس عايز ان الناس اللي قدامه تبقى ايه ما تش- ما- مش مشغله دماغها عايز الناس تسمع وخلاص القرآن مش كده القرآن بيقول لك فكر بيقول نزل إنا أنزلناه قرآنا عربيا يعني باللغة بتاعتكم ليه لعلكم تعقلون عشان تفهم انت مطلوب منك ان انت تعمل العقل والخطاب اللي بيقول لك شغل عقلك ده خطاب ايه يعني انا لو عندي بضاعة وبقول لك طب قلب فيها شوية يا يحيى طب بص كده على الكاوتشات طب شوف كده طب جربها طب اعمل بيها امريكاني كده طب هات ايه انا واثق في اللي معايا انا واثق في المنتج اللي معايا صح فعشان كده بقول لك ركز وفكر فبيقول لك ال- ال- الخطاب القراني بيخاطب العقل بيقول لك ركز لعلكم تعقلون بعدين بدا نحن نقص عليك احسن القصص عليك يعني كاف النبي عليه الصلاه والسلام نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص إيه، قلنا أن الصحابة جم للنبي عليه الصلاة والسلام في رواية من روايات الأحاديث في أسباب النزول وإن كان فيها ضعف أن الصحابة أصاب ملوا ملة يعني صابوا بالملل قالوا يا رسول الله هلا قصصت علينا عايزين حاجة كده إيه يعني وحي أه بس يبقى فيها إيه تشويق و- وإثارة قصة كده فأنزل الله تبارك وتعالى سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ليه القصص القرآني أحسن القصص ها ماشي طب ايه الفرق بين القصص القرآني مثلا والروايات ها بس واحدة واحدة واحدة واحدة ها ماشي قول يا قول يا علاء اصلا الروايات دي فيها خيال حديث وكمان مصنع بشر لانها انت الاعلى ماشي جميل طب ما انا ممكن ممكن اقرا روايه تبقى ممتعه جدا مثلا اكتر مثلا من سوره يوسف بالنسبه لواحد يقرا مثلا سوره قصه روايه من الروايات فيستمتع بيها جدا وتثير مشاعره وت- وتقلب عليه المواجع وش... ماشي ها
عندك فعلا هو حد وبشر زينا و- وحاجه ملهاش ايوه إيه إيه. خد بالكم ان القصص القراني مش معتمد على التشويق والاثاره يعني اللي بيعمل روايه اللي بيعمل فيلم لازم يحط له اركان كده يعمل قصه يعمل غموض يعمل آه، يجيب واحده حلوه في الفيلم يعمل قصه حب يعمل خيانه مثلا يعمل جريمه قتل لازم يعمل نوع من الايه وفي حبكه دراميه في مبالغه ممكن هو مش حريص قوي ان هو يقدم قيم يعني ممكن تقرا روايه تخرج من الروايه دي الروايه كلها مشاهد اباحيه وكلها آه، آه، لقطات وخيانات و... و... يعني استغربت جدا من روايه من الروايات كانت بتتكلم عن المس والجن ومش عارف ايه واتعملت فيلم مشهور بدون ذكر اسماء يعني اللي هو فسمعت حد دخل الفيلم انا ما دخلتوش والله يعني سمعت حد بيقول ان هم ما تطرقوش خالص للقران ان هو واحد واحد ممسوس انا ما اعرفش القصه يعني بس هو اللي انا فهمته ان واحد في قصه وتعويذه وم- وممسوس وواحده بتعمل مش عارف ما في في الاخر يعني ان مفيش اي تطرق طب ما احنا عندنا دين وعندنا وحي بيقول ان لو واحد اصيب بالسحر او بالمس الجن او اتحسد احنا عارفين بنعمل ايه فانت قرات روايه فيها مشاهد اباحيه وفيها لقطات وخيالات وطلعت ونزلت ورحت وجي- وفي الاخر ايه خرجت بقيم ممكن تكون مخالفه للشرع قيم آه، آه، بتثير شهوات الإنسان بتثير جواك آه، آه، آه، غرائز ال- الانتقام والشهوة وال- ماشي فقصص القرآن أحسن القصص قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق يعني ما ينفعش انت تقول مثلا ايه انا م- انا مش متاكد والله هي قصه يوسف دي قصه سيدنا يوسف عليه السلام حصلت ولا ما حصلتش او المشهد ده لا ما فيش الكلام ده القصه انت عندك يقين ان هي حصلت وفي كتير من ال... في كتب التفسير وفي في الاسرائيليات لما تيجي تشوف القصه في ال- في التوراه مثلا هتلاقي فيها إيه إيه زي ما الدكتور احمد عبد المنعم اشار في درس من الدروس في اول درس في السلسله شرح سوره يوسف إيه ان ان في احد العلماء جمع الس- جاب سوره يوسف في التوراه وجابها في القران شوف فرق ال- ال- الاحداث والتفاصيل والاسرائيليات والحشو اللي ملوش اي قيمه وبعدين ياخدك يوديك في في بلد تانية وتروح واصل اسمائهم كانوا كذا قصص القران مركز على العبره مش الغرض ان انت آه، آه، يعمل تشويق مش الغرض ان احنا بنعمل قصه عشان تلم تذاكر على الشباك مش ده الهدف ربنا سبحانه وتعالى بيقص قصص قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فأنت تخرج من قصص القرآن في عبرة في هدى في زيادة إيمان في إيه، إيه، إيه، فهم معاملة ربنا سبحانه وتعالى وده مش موجود في القصص اللي موجودة الروايات عشان كده أنا أنصح الناس اللي بتنشغل بقراءة الروايات اقرأ قصص الصحابة اقرأ قصص الأنبياء اقرأ قصص القرآن أنت على قدر بعدك من قصص القرآن وعلى قدر بعدك عن القرآن على قدر إيه؟ على قدر الغفلة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الغفلة هنا مقصود بها إيه؟ قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هي دي الغفلة المقصودة بالآية ما كنت تدري ما الكتاب ما كنتش تعرف القرآن ولا الإيمان يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث كان حائر كان يبحث عن الهدى ي- يذهب إلى الغار يتحنث الليالي ذوات العدد إيه، ليصل إلى الله سبحانه وتعالى قبل الوحي وإن كنت من قبله لمن الغافلين أو وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن القصص اللي موجودة قال تعالى آه، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم م- مين آه، مين وما كنت لديهم ربنا بيكلم مين النبي عليه الصلاة والسلام وما كنت ثاويا في أهل مدين وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يبقى كل ال- ال- ال- المعنى هنا إن كأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرف القصص دي فربنا قص عليه هذه القصص بالحق أنت محتاج القصة ليه؟ علشان على قدر ارتباطك بقصص القرآن على قدر فهمك للواقع يعني كل ما أنت عرفت القصص اللي موجودة قصص الأنبياء وقصص الصالحين تفهم قصة قارون أنا أسألك بالله اللي سمع سلسلة قصص القرآن فهمت آه، فرقت معاك إزاي في فهم حاجات كتير جدا في الواقع اللي حواليك كتير وكل ما هتتعلم لو قرأت سورة هود بالتفسير بتاعها وسمعت تفسير سورة هود هتنقلك لا لا هتفهم ترتيب أولويات الدعوة ربنا بيحب إيه سنة ربنا في معاملة الناس ماشي طيب آه، نكتفي بهذا القدر ولا نكمل طيب. قال تعالى اللي حابب يستأذن ممكن يستأذن عادي قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه بدأ مشهد سيدنا يوسف طفل آه، عليه السلام هو جاي لمين ليعقوب عليه السلام يعني أذكر إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آه، طيب أنا يعني هتوقف عند كده لأن أنا حاسس إن الموضوع هي- يعني هيطول هيطول وعشان ما أشقش على الناس والناس اللي عايزة تسافر طيب نكتفي بهذا القدر ونعتذر على الإطالة آه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين